والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين احنا كنا توقفنا في المجلس الأخير عند قول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيح البخاري باب الصبر عن محارم الله وذكر قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر وجدنا خير عيشنا بالصبر وهنا ذكر ذكر ابن حجر رحمه الله في آه، في شرح البخاري في فتح الباري قال رحمه الله يدخل في هذا يعني في هذا الباب المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد قال ومنها الحياء منه والخوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها وأن العبد منه بمرأ ومسمع وأن العبد منه بمرأ ومسمع فيبعثه ذلك على الكف عما نهي عنه يعني احنا قلنا في المجلس الأخير إن هنا ابن حجر رحمه الله بيقول إن إيه هي دوافع الصبر إيه اللي يدفع الإنسان ويصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى فذكر إن إن الصبر ده فيه قسمين القسم الأول الصبر قسمان القسم الأول الكف عن المحرمات والثاني فعل الواجبات يعني فعل العبادة تحتاج صبر فعل العبادة تحتاج صبر إن أنت تصبر مثلا على الصحبة الصالحة تصبر على قيام الليل تصبر على آه، إكرام مثلا آه، صاحب الحق أو تصبر على مثلا ال- الأذى فكل ده من فعل الطاعة فعل الطاعة تدخل في الصبر ماشي وكذلك الكف عن المحرمات بيقول وذلك ينشأ الصبر بقى بينشأ من ايه ايه منشأ الصبر ايه دافع الصبر باعث الانسان ان هو يصبر عن علم العبد بقبحها قبح المحرمات وان الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل فيحمل ذلك يعني هذا العلم يحمل العلم بقبح المعصية وان ربنا سبحانه وتعالى حرم المعصية صيانة للعبد وده التحريم بعلم وحكمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى صيانة لعبده عن الرذائل يعني لما ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون التعليل ده اللي هو ذلك أزكى لهم يعني لو الإنسان غض بصره عن الحرام ده أطهر فلما الإنسان يعلم المعنى ده يتأمل فيه وإن ربنا سبحانه وتعالى إنما حرم النظر إلى الحرام إلى الفواحش إلى عورات النساء نظر نظر الشهوة إنما حرمه سبحانه وتعالى صيانة لعبده عن الرذائل فتقول آه يعني ده يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى شرع الشرع ده بعلمه وحكمته ورحمته وربنا سبحانه وتعالى أراد إن الإنسان يكون في درجة عالية إن هو لا لا يقترب من البهائم فاهمين فيكون ده دافع دافع يعني النظر في في حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه في أمره وفي نهيه ده يكون دافع الإنسان يعينه على الصبر فاهمين الفرق؟ يعني هو قال ينشأ ينشأ عن علم العبد بقبحها عارف عارف إن الذنب ده قبيح الزنا قبيح أكل الربا قبيح هو عارف السرقة قبيح الظلم أكل أموال الناس أكل أموال اليتامى هو يرى قبح هذا الذنب ويعلم ان ربنا حرم الذنوب صيانه عن الرذائل صيانه لعبده ان هو لا يفعل الامور اللي هي ال- الامور الدنيه دي الر- فاهمين قال فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد يعني حتى لو ما كانش فيه وعيد العاقل يترك هذه القبائح قال ومنها يعني من الحاجات اللي تدفع الانسان ان هو يصبر قال ومنها الحياء منه والخوف منه حياء من الله والخوف من الله أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبته الدافع الثاني اللي يدفع الإنسان هو يصبر عن الحرام لا لا أنا مش مش هكلم بنات مش هصاحب أنا مش هدخل في علاقة محرمة أنا مش هتفرج على حاجة مش كويسة ليه؟ لأن هو ينظر لسوء العاقبة سوء العاقبة في الدنيا سوء العاقبة في الآخرة قد لا يعاقب الإنسان في الدنيا لكن هو العاقل ينظر في عاقبة في عاقبة الذنب فيترك الذنب خوفا من الله حياء من الله وأن العبد منه بمرأ ومسمع وده نفس المعنى اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك أو فإنه يراك فيبعثه ذلك على الكف عما نهي عنه يبقى هو صبر عن الحرام ما عملوش علشان هو خايف من ربنا سبحانه وتعالى عشان هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال ومنها مراعاة النعم قال لا في معنى كمان يبعث الإنسان إن هو يصبر يدفع الإنسان إن هو يصبر اللي هو إيه مراعاة النعم لأن هو عارف إن المعصية سبب لزوال النعم قال فإن المعصية غالبا تكون سببا لزوال النعم فأنا عايز أحافظ على النعمة اللي عندي دي أعمل إيه أتقي الله سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لي هذه النعمة ويبارك فيها وإن النعمة لا تسلب مني لا تكون نقمة في حق إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ل- للشكر قال ومنها يعني من بواعث الصبر محبة الله فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب احنا كل ده قلناه في المجلس اللي فات بتفصيل يعني فيقول ان ممكن يدفع الانسان لفعل الطاعة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية حب الله سبحانه وتعالى هو ده الدافع فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب اللي, اللي بيحب عايز إيه؟ عايز يغير نفسه علشان يكون على مراد حبيبه يصير نفسه على مراد من يحب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولربك فاصبر ولربك فاصبر قال وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج وانتظار الفرج وذكر فيه قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وتكلمنا عن الآية في المجلس الأخير قال وذكر فيه قول عمر وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر وجدنا خير عيشنا بالصبر يعني نعيم الدنيا والأمور الإنسان معالي الأمور اللي هو يريد أن يصل إليها والمكارم مكارم الأخلاق لا يصل إليها العبد إلا بالصبر وده أي حاجة أي حاجة يعني أي حاجة أنت عايز توصل ليها في الدنيا أو في الآخرة هو لا حقيقة يعني لا تصل إليها إلا بالصبر يعني يا جماعة اللي عايز مثلا آه، اللي عايز آه، مثلا آه، ينجح بتقدير كويس هو في الحقيقة بيعمل إيه؟ هو بيصبر يصبر على على المذاكرة ويصبر على أهواء النفس نفسه تقول له تنزل تلعب شوية ولا تخرج هو ب- نوع مجاهدة هو مش هيوصل للدرجة العالية دي غير بعد إيه؟ بعد الصبر بعد الصبر واللي بيخسر في معركة الصبر دي ما بيقدرش إن هو يتحمل عنده ملل أو آه، نفسه بتجزع آه، عنده عجلة مفيش آه، ما بيقدرش يحبس النفس خلاص هو الخسران في الآخر لا يحصل شيئا يعني هو مش قادر يصبر على تعلم العلم أو على حفظ القرآن أو على حضور مجلس أو إن هو يصحى مثلا آه، يداوم على عبادة مثلا قبل الفجر مثلا يوم يصلي ركعتين أو يقوم يصلي الفجر في جماعة ويقعد بعد الفجر يقعد يصبر على إن هو يقول أذكار أو يقرأ الورد بتاعه مثلا أو ي- ي- يراجع الحفظ مش قادر يصبر على ده فإزاي إزاي اللي مش قادر يجاهد نفسه على الصبر متخيل إن هو يصل إلى معالي الأمور طيب. لذلك كان العلماء يقولون لا, لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني كانوا فاهمين معنى ده إن إن النعيم لا يدرك بالنعيم النعيم لا يدرك بالنعيم يعني لازم لازم تصبر فكان عمر رضي الله عنه فاهم المعنى ده يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر وجدنا خير عيشنا بالصبر قال وذكر فيه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن أبي قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم فقال لهم حين نفد كل شيء آه، في احنا قلنا ان في سقط في خطأ يعني حين نفد كل شيء بيده قال ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر يا سلام ده ابن حجر بيقول وفي الحديث الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال القرطبي رحمه الله معنى قوله من يستعف أي يمتنع عن السؤال وقوله يعفه الله أي إنه يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته يعني لو الإنسان طلب العفة العفة عن أكل الحرام أو فعل الحرام من فواحش بتكون نتيجة إن الإنسان بيجاهد نفسه علشان يعف هذه النفس يطلب العفة من الله من يستعفف بتكون النتيجة الجزاء إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه العفة فيعمل إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى يصون وجه هذا الإنسان ويدفع فاقته يعينه وقوله ومن يستغني أي بالله عمن سواه يغنيه الله أي فإنه يعطيه ما يستغني به عن السؤال ويخلق في قلبه الغنى فإن الغنى غنى النفس كما تقدم يا سلام على المعنى ده. شوف شوف بيتكلم قرطبي رحمه الله بيقول إن لما الإنسان يستغني بالله سبحانه وتعالى يستغني بالله ربنا سبحانه وتعالى يغنيه يغنيه عن الخلق لا يحوجه إلى الناس ويخلق في قلبه الغنى فإن الغنى غنى النفس ممكن واحد يكون معاه فلوس لكن هو شحيح شحيح نفسه مش غنية لا لا لا لا لا يقدر أن يبذل شيئا لله مش قادر إن هو يضحي بأي شيء من من الدنيا عشان الدين عشان ربنا سبحانه وتعالى مش قادر فنفسه في في هو معاه فلوس لكن نفسه شحيحة عارفين حديث ال- الأقرع والأعمى والأبرص واحد عنده وادي من الإبل وادي من البقر وبعدين آه، واحد يجي يقول له على هيئته وعلى صورته و- ويأتيه مثلا على على صورة أقرع على صورة أبرص ويقول يعني أنا فقير ومحتاج وابن سبيل وتقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي آه، مثلا أعطاك الشعر الحسن أو في الأبرص أعطاك الجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به أو أتبلغ عليه في سفري هو عنده وادي من الإبل وادي من الإبل يعني يعني ده شيء أصلا يعني كم من المال لا يتصور قال له أنا عايز بس عايز جمل واحد بس عايز جمل واحد عايز بقرة واحدة بس وأنا وجاي له على نفس الحاجة نفس الحال اللي هو كان عليه علشان يعني يحس بيه فقال الحقوق كثيرة قال له معلش أصل أنا يعني إيه الحقوق عندي عندي حقوق كتير أوي حقوقه كثيرة هو أنا قاعد يصرف أصلا من فلوسي مش هتخلص لكن هو الشح وحضرت الأنفس الشح نفسه شحيح فالغنى غنى غنى النفس فلو الإنسان طلب الغنى من الله واستغنى عما في أيدي الناس الله سبحانه وتعالى يغنيه يغنيه حقيقة يعني الغنى اللي هو الغنى المفهوم أو أو الغنى المعنوي اللي هو غنى القلب غنى النفس قال ويخلق في قلبه الغنى فإن الغنى غنى النفس قال ومن يستغني يغنيه الله و- وفي رواية من يتصبر يصبره الله وده دي اللي معانا هنا ومن يتصبر يصبره الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر من يتصبر قال القرطبي رحمه الله أن يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر لأن هنا جه في مقام إن هم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم سألوه فأعطاهم حتى نفد آه، نفد كل شيء بيده عليه الصلاة والسلام فالنبي حب يعلمهم معنى الصبر فمن يتصبر يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق يصبره الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يقويك يعينك على الصبر يمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة فعند ذلك يكون الله معه فيظفره بمطلوبه إيه- إيه ده يا جماعة إيه ده معنى لو الإنسان تأمل فيه هو ده أصلا الشاهد من يتصبر يصبره الله يعني إيه يتصبر يتكلف الصبر تتكلف الصبر يعني أنا مثلا المجلس ده تقيل عليا مش بتكلم عن نفسي يعني بتكلم إيه مثلا يعني أنا أنت أو أي حد المجلس ده تقيل عليا بس أنا أجاهد نفسي أتصبر لحد لما أوصل لمرحلة من المجاهدة والصبر فجأة تلاقي سبحان الله فتح جه الفتح جت الإعانة من الله سبحانه وتعالى تلاقي إن خلاص عارفين مثلا ممكن مثلا فكرة إن حد كان يصحى يصلي الفجر ويقعد من الفجر للشروق يذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا في المسجد أو حتى في البيت البنت مثلا صلت وقاعدة تذكر ربنا وتقرأ الورد بتاعها وتقول أذكار الصباح تراجع حفظها صعب مش قادر مش قادر يعني أنا كنت بشوف مثلا في في المسجد عندنا جلسة الضحى في البداية مثلا كنا نحاول إن إحنا نقعد من بعد الفجر للشروق سبحان الله كانت صعبة و... ونبقى قاعدين كلنا بننام على نفسنا ونقرأ مثلا عاملين مقرأة مثلا ولا حاجة على ما الدور يلف عليك تبقى أنت نمت وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعين الإنسان ويصبره بعد ما أنت تحاول أنت تجاهد نفسك على الصبر سبحان الله بقيت أشوف الناس اللي كانت بتقعد تنام في الجلسة ما شاء الله بقى يوميا اللهم بارك يقعد جلسة الضحى ايه اللي حصل انت ما تتخيلش ان انت في العباده هتفضل على طول في عبادات معينه تفضل على نفس ال- الدرجه من الالم والتحمل والصبر لا هي في عبادات تصبر عليها شويه تجتهد شويه فيها وتجاهد نفسك فربنا سبحانه وتعالى يفتح لك زي العلم كده تتكلم القراءه مثلا واحد ما بيحبش القراءه او الحفظ صعب عليه فيتكلف يفضل يتصبر ويدعي ربنا ان ربنا يعينه وربنا يصبره ويجيب الكتاب ويقعد ويقعد نفسه شويه ويتألف الناس طب ربع ساعه النهارده طب كمان ربع ساعه بكره واحده واحده لحد لما ايه يلاقي الموضوع بقى عنده ملكه سجيه خلاص بقى نفسه بقى عندها قوه على التحمل زي في القيام في رمضان بالظبط اول شويه مش قادر اصلي التراويح تقيله مش متعود شويه لو الانسان ايه صبر على قرص شويه على الحته اللي هي ايه نفس اللي بتحاول تفلت دي لو مسكها شوية يجي على آخر رمضان يلاقي نفسه ما شاء الله واقف يصلي فاهمين المعنى ده من يتصبر يصبره الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر يعني أنت لو عايز تسأل ربنا إيه أعظم عطاء تسأل ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الصبر لن تعطوا عطاء خيرا خيرا وأوسع من الصبر ليه؟ اشمعنى يعني لن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر لأن الصبر ده يوصلك لكل حاجة الصبر ده يوصلك لأعلى المقامات شوف ابن الجوزي رحمه الله بيقول كلام جميل أوي يعلق قال لما بيعلق على الحديث يعني يقول لما كان التعفف يقتدي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم فيكون صاحبه معاملا لله في الباطن فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك وإنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل يا سلام بيقول قال معنى جميل قوي بيقول التعفف بيقول التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق يعني إنسان ممكن يكون معهوش يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هو معهوش فعلا ولكن تيجي تقول له محتاج حاجة الحمد لله والله يا ده أنا الحمد لله في نعمة ده ربنا كرمني ده أنا مش عارف وتلاقيه بيعزم عليك إيه، ما تيجي تتغدى عندي هو فعلا مش معاه فهو عمل إيه هو مش عايز يشتكي ربنا للناس ويقعد يتسخط فهو بيخفي شيء يقول التعفف في ستر يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم خلاص مش محتاجك مش محتاج منك حاجة وأنا مستغني بالله فبيقول بقى إيه فيكون صاحبه معاملا لله في الباطن يعني دي هو بينه وبين ربنا حال معاملة أنا مش عايز مش عايز أذل نفسي لن- لله أنا بستغني بالله سبحانه وتعالى قال فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك يعني على قدر الصدق في الاستغناء عن الناس والتعفف يقع له الربح فاهمين؟ قال وإنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه يعني النفس بتميل لإيه؟ يعني يقول لك يعني شاب مثلا في الجامعة يقول لك يعني يعني أنا أخرج مثلا خروجة مع صحباتي البنات ولا أنزل أقعد مع الولاد مع أصحابي ولا أقعد أذاكر ولا أحضر درس مثلا هو نفسه ميالة لإيه؟ نفسه ميالة القعدة الحلوة مع البنات وأهزر مع دي وأتكلم مع دي طيب لما هو يحبس النفس عن الشيء اللي هي بتحبه تشتهيه اه عشان كده الصبر ده ثوابه عظيم لأن النفس عايزة فبيقول لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل هو هو بيقول خد بالك هو انت هتلزمها بفعل شيء انت تكرهه اه في العاجل لكن لكن في نهاية الأمر في نهاية المطاف لما تشوف بقى الثمرات اللي انت بتعمله ده لما تصبر شوية مش قادر ان انت تقعد تقرأ ولا تحفظ ولا انت تترك شيء من الحرام فلما تشوف مثلا الأثر والثمرة بتاعة الصبر على طلب العلم وتلاقي ان انت بعد ما, ما شاء الله بعد سنتين ثلاث سنين عشر سنين ما شاء الله حفظت كتاب ربنا سبحانه وتعالى وعندك قدر صالح من العلم بالكتاب والسنة و- والفقه والعقيدة وبتتمتع بالعلم ده مم. و- وربنا سبحانه وتعالى ينفعك بيه وينفع بيك الناس فتشوف الثمرة فيهون عليك الصبر كان ابن القيم يقول من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر من تلمح حلاوة العافية يعني يعني هو دلوقتي بيجاهد نفسه علشان يبتعد عن شهوة ح- محرمة ولا مال حرام فهو بس إيه مش قادر يصبر فيعمل إيه يتلمح حلاوة العافية يعني يقعد يتخيل نفسه كده وهو في الجنة يتخيل نفسه آه، وربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويمتعه بالنظر إليه سبحانه وتعالى وإن هو يرفع في درجات عالية بسبب ترك المعصية اللي هو متعلق بيها يتخيل بقى يقعد يتخيل بقى نفسه في الجنة يتلمح حلاوة العافية فإيه اللي يحصل؟ الصبر ال- المر ده يهون عليه هانت عليه مرارة الصبر هانت عليه مرارة الصبر لذلك قال لأنه حبس النفس قال ابن الجوزي رحمه الله لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل يعني هو آه فعل أنت أنت هتلزم نفسك إن هي تعمله دلوقتي أنت لازم تقوم تصلي الفجر في وقته طب الجو برد وأنا ورايا مصالح ونايم متأخر طب ما ينفعش اصحى مثلا الصبح كده ورايح ابقى اصلي مثلا ورايح الشغل ولا لا انت لازم تصحى في وقت الفجر من طلوع الفجر الى الى طلوع الشمس عشان ده الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى وقته وانت عبد تقوم في الوقت ده طب الجو برد مش قادر انت تلزم نفسك بفعل الشيء اللي هي تكرهه اسباغ الوضوء الوضوء على المكاره جو برد ومفيش ميه سخنه وانا بتوضى وسقعان ونازل وال... ماشي شوف الحاجة اللي نفسك بتكرهها دي طيب بيقول ايه مما لو فعله بيقول بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل لو فعله هنا بيتكلم عن الحرام لو عملت الحرام ده أو تركت الفعل اللي هو أو تركه يعني ترك الفعل الواجب زي الصلاة مثلا لتأذى به في الآجل فالصبر الصبر آه، يدل على عقل الإنسان إن هو شايف نهاية المطاف ايوه ماشي خلاص نام دلوقتي ماشي نام وما تصليش ما تصحاش تصلي الفجر خلاص ما ما, ما تتعلمش دينك مفيش مشكلة وبعدين عيش جاهل وتتحمل بقى عقوبة الجهل ده في الأمور الواجبة عليك احنا مش بنتكلم في العلم اللي هو ال- نافلة العلم الزيادة وكده والمستحب من العلم لا أنا ما عنديش استعداد أصلا إن أنا أتعلم الحاجات الأساسية اللي هي الطهارة والصلاة وصحح العبادة بتاعتي وصحح العقيدة بتاعتي مش فارق معاه بيتاجر ومش فارق معاه ان هو يتعلم اصلا هي المعامله اللي انا بعملها دي حلال ولا حرام طيب خلاص عيش بالجهل بقى و- وتحمل نتيجه الجهل و- ودرجه الجاهل أم، لا شك ان هي لا تتساوى مع درجه العالم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انما يخشى الله من عباده العلماء خلاص مش قادر تصبر خلاص تحمل إيه، شوف بقى نتيجه الامر ده عقوبة بقى ايه الجهل لما تشوف بقى ثواب العلم وثواب العلماء وثواب فضل أصحاب الطاعة واللي صبروا يوم القيامة تتحسر في يوم التغابن فالصبر يدل على عقل الإنسان هو شايف نهاية الموضوع طيب أنا دلوقتي زي بالظبط بالظبط مثال مذاكرة معلش احنا بنعيد المثال ده عارف ان هو بيجي على الجرح يعني بس هو ايه احنا في ايام امتحانات يعني ايام محترجة وده ممكن يفهمنا بالظبط زي اللي ايه هو عارف ان انا لو ما ذاكرتش هسقط ومش قادر مش قادر ان هو يلزم نفسه ان هو يقعد يذاكر مش قادر يصبر على قعدة المذاكرة كأن في حاجة كده بتشكشكه كده كل ما يقعد يقول طب انا شكلي جعان اقوم اعمل اكل طب انا محتاج ان انا اظبط دماغي هقوم اعمل كوباية شاي طب انا شربت شاي عايز بقى اعمل كوباية نسكافيه نسكافيه مقاطعة دلوقتي آه، اعمل كوباية قهوة طيب انا لازم بقى ايه اه الوقت اتاخر انا لازم ابدا على نظافه ابدا من بكره فيقعد ايه هو لو لو نظر في عاقبة الأمر نظر ب- فعلا حقيقة وتخيل عاقبة الأمر ده وتخيل عاقبة الأمر إن هو في الآخر لما تطلع النتيجة تطلع مش مش على هواه مش على مرادي وأبوه يشوف النتيجة وياخد كلمتين لما هو يشوف ده آه ال- ال- النظر ده في عاقبة الأمور يحمله على الصبر يحمله على الصبر زي كان حتى بي... العلماء بيتكلموا في معنى هل يتصور ان في انسان يقبل على السرقة وهو عارف ان هو لو سرق ي- ي- يقام عليه الحد وايده تتقطع فبعض اهل العلم اظن يعني شيخ الاسلام قال قال نعم يتصور ليه لانه لم يتخيل او لم يتصور يعني هو ما تخيلش لم ينظر في عاقبة الامر ما تخيلش نفسه كده وايده مقطوعه ربنا يعافينا يا رب وهو آه، ماشي بقى في وسط الناس والناس تبص وشايفه ايده اللي مقطوعه دي وعارفين ان هو ده ايده قطعت على الهيئه دي فمعنى كان ان هو سا- سارق تائب من السرقه او ايا كان أق- اقيم عليه الحد وان هو خلاص ال- الايد اللي كان بيمسك بيها وبياكل بيها خلاص اتقطعت هو ما شافش ده ما تخيلش ده فعشان كده اقدم على السرقه فاهمين فهنا قال و... ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر معنى قوله يعفه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال زي ما كنا بنقول يعني إما معنى هو هيتعفف فربنا يغنيه حقيقة يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال وإما أن يرزقه القناعة والله أعلم ثم قال قال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن عل... بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له يقال له يعني زي حديث عائشة يا رسول الله أتصنع هذا تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وقال له في حديث المغيرة أفلا أكون عبدا شكورا طب إيه وجه ال- إيه وجه المناسبة هنا النبي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر إن هو يصلي حتى ترم قدماه حتى تنتفخ قدماه ولا إنسان يتخيل أصلا المعنى ده يتخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم قيام طويل زي ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء فده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة طويلة حتى ترم أو تنتفخ قدماه يعني يعني ال- اللي اللي يشوف كده يبص على رجلين النبي عليه الصلاة والسلام يلاقيها ورمة من أثر القيام في في فيقال له يعني يقال له في يعني يعني ترفق بنفسك خفف عنك شوية غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا فابن حجر بيقول إيه وجه المناسبة مناسبة الحديث يعني للترجمة الترجمة احنا قلنا اللي هي التبويب باب يعني أن الشكر واجب وترك الواجب حرام وفي شغل النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام يعني أنت لما تقف تصلي أنت هنا بتشكر والشكر واجب وفعل الواجب لما لما تشغل نفسك بفعل الواجب فانت كأنك صبرت عن ايه عن فعل الحرام يعني انت دلوقتي مثلا في مجلس تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وده بالمناسبة ده من أعظم من أعظم ثمرات المجلس أعظم بركة في المجلس إن أنت تسمع آه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول عليه الصلاة والسلام فيعني أنا يعني يعني أعيذكم إن أنتوا تكونوا قاعدين بتسمعوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما بتصليش على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فبيقول إيه؟ بيقول إن شغل النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام أنت قاعد بتسمع درس ففي المقابل أنت مش بتتفرج على فيلم مش بتتفرج على مسلسل وإلا يعني يعني أنا مش متصور ده يعني مش متخيله ان وا- واحد دلوقتي مشغل الدرس وقاعد اه يا سلام والله الشيخ كلامه جميل قوي وقاعد مشغل مسلسل قدامه وقاعد يتفرج لا يعني يعني انا مش متخيل ده فانت بتعمل العباده بلاش الدرس واحد واقف بيصلي هل يتصور ان هو قاعد مثلا بيقلب ع- بيتفرج وهو بي... وهو واقف في الصلاه ان هو قاعد بيتفرج على reels ولا بيتفرج على بنات فيديوهات البنات ولا مش عارف لا فهو مجرد فعل الواجب او فعل الطاعه صبر عن فعل الحرام فهمتوا المعنى ده والحاصل ان الشكر يتضمن الصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه شوف الشكر مقام الشكر ده في حاجتين الصبر على الطاعه يعني انا بعمل العبادة النبي قال لهم كده عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا بصلي صلاة طويلة وأه رجلي تورم من العبادة علشان الدافع عندي هو الشكر أفلا أكون عبدا عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا فالشكر هنا حاجتين يتضمن حاجتين فعل الطاعة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والعلماء قالوا الصبر على ثلاثة أقسام صبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها فبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته